من له أذنى للسامع فان المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال النبوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا الشنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة الثلاثون في تكملة الكنيسة الأرمنية
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كنت من اجل الترابط بيننا وبين كنيستي الارمن والسريان حدثتكم في المرة السابقة عن بعض تاريخ الأرمن وأريد أن أكمل في هذه المحاضرة الباقية الأرمن قاسوا استشهادا مريرا تحت الحكم التركي لدرجة أن الذين استشهدوا حوالي مليون ونصف وقيل إن هذا عبارة عن إبادة عنصرية بيبيد عنصر من العناصر ووصل الأمر فيما بعد إلى هيئة حقوق الإنسان وكتب تقرير وتدخلت الدول ومش عايزين يصطدموا بتركيا وانتهى الأمر على مفيش على رأي واحد قال أن من أخطاء الأرمن أنهم لجأوا إلى الدول العظمى وافتكروا أنها ممكن تسند هلخص شوية الكلام اللي قلناه وبعدين أكمل هم في الأول قام ضدهم الأكراد مع أنهم كانوا أصدقاء ليهم لكن لما شعر الأتراك ان صداقة الاكراد بالارمن تبقى خطر عليهم بدأوا يهيجوا الاكراد ضدهم وقامت بينهم حروب شديدة جدا وقتل منهم الكثيرون مع عمليات النهب والسلب مع تسليح الاكراد وعدم تسليح الارمن او سحب السلاح منهم لدرجة ان في بعض الاوقات موسى بيك الكردي في الثمانينات احرق 35 قرية ارمنية زائد الجرائم اللي ارتكبها وكافأه السلطان وصارت هناك عصابات مسلحة وإرغام الفلاحين على التنازل عن أراضيهم وانهار الفلاحون اقتصاديا إلى آخره بعد ما هيجوا ضدهم الأكراد أهاجوا ضدهم الشراكسة استخدموهم من القوقاز ووطنوهم في أراضي الأرمن وأصبح على الفلاحين إعالتهم وأذلوهم وخربوا قراهم وأرغموهم على الهجرة وعملوهم كالعبيد ويقال إنه في أواخر القرن التاسع عشر هاجر من أرمينيا الغربية أكثر من 250 ألف واحد وبعدين في فرسان اسمهم فرسان الحميدية جابوهم برضو مؤلفين من أكراد لمراقبة الأرض وخنق تحركاتهم وقصاتهم وبقوا عصابات إجرامية وبقت في مجازر وسلب ونهب وهدم بيوت واعتداء على النساء واعتبروا الأرمن خونة يريدون أن تكون لهم دولة مستقلة وأصبحت سياسة تركيا في معالجة المشكلة الأرمنية هي إخلاء أرمينيا من الأرمن حتى كلمة أرمينيا ما كانتش مقبولة بعدين المجازر التي حدثت في القرنين 19 و 20 خصوصا أحداث صاصون سنة 94 و 95 قتل فيها 300 ألف أرمني ودخلت وحدات من الشرطة والجيش وأموال وزعت على رؤساء القبائل لكي يفتكوا بالأرمن وانتهى الأمر بأن قتل حوالي 700 ألف أرمني ونهبت 93 قرية من 102 وبعض القرى أخليت تماما والجيش أيضا دخل بالمدافع والمشاة لما قامت الحرب الكبرى سنة 1914 بحجة التعبئة جندوا الأرمن من سن 18 ل 50 عشان يموتوا في الحرب وبقية السكان بحجة الحرب طلبوا منهم تسليم الأسلحة فأخذوها من الأرمن لكن ما أخذوهاش من الناس الباقيين وفي 24 أبريل حدث تهجير وإبادة للأرمن والقبض على كل المثقفين وقتلوا منهم من كبار المثقفين 1500 بوحشية مع اعتقالات كثيرة لم يبقى إلا النساء والأطفال إيه المسؤولية الدولية في هذا الأمر يعني صحيح أن المسؤولية كلها تقع على على الأتراك في محاولة إبادة الأرمن ولكن منطقة الشرق الأوسط كانت منطقة مشتهاة لموقعها الجغرافي وللفوائد اللي فيها وكانت قد قامت الثورة الصناعية في أوروبا قبل كده ومحتاجة الأسواق لتصريف منتجاتها فكان الشرق الأوسط من الأماكن الصالحة والشرق الأوسط كله كان تحت يد الأتراك تحت يد السيطرة العثمانية وبلاد الغرب كانوا عايزين يسيطروا على الشرق الأوسط وعلى البلاد اللي كانت تحت حكم الأتراك لكن اللي أخرهم وجود الدولة العثمانية والدولة العثمانية لم تكن من القوة بحيث تقف قصاد الغرب لكن الغرب كان منقسم على ذاته مين يستعمر البلاد دي ومين ياخدها من بلاد الغرب بريطانيا كانت منضمة للسلطان التركي عبد الحميد الثاني مش منضمة ليه حبا فيه على اعتبار انها ممكن انها بحمايته من الارمن ومن الروس ياخدوا امتيازات خاصة بتي ألمانيا كانت مع تركيا وانضمت إليها في الحرب الكبرى روسيا كانت ضد تركيا أمريكا انضمت اللي خلى بريطانيا تبقى صعبة في الموضوع إن كان رئيس وزرائها اسمه ديزرائيل كان راجل يهودي وكان منضم لليهود اليهود أرادوا أن يحكموا فلسطين وفلسطين فلسطين كانت تحت السلطان عبد الحميد بتاع الخليفة العثماني فقالوا له ايه رأيك تدينا فلسطين حتة الأرض دي واحنا ننجيك من الأرمن وننجيك من الروس ونسدد الديون الكتيرة اللي عليك فهو رفض دزرائيل رئيس الوزارة كان منضم لتركيا أرادوا أنهم يحموا السلطان مقابل تنازلات لما اتعمل مؤتمر برلين سنة 1878 كان العقل المفكر فيه دزرائيل اليهودي البريطاني وبدأ يلغي كل الموقف الروسي اللي في مساندة الأرمن في 17 نوفمبر سنة 1917 حدث وعد بلفور بمنح اليهود حق إنشاء وطن يهودي في فلسطين لكن علشان نشوف 1917 لازم نتكلم على حاجة قبل كده قامت الحرب الكبرى سنة 1914 وتركيا كانت منضمة لها ألمانيا وتركيا انهزمت في الحرب لما تركيا انهزمت في الحرب أخذوا بلاد الشرق الأوسط تحت الانتداب فبريطانيا أخذت نصيب الأسد بقت هي اللي منتدبة على سوريا وفلسطين ومصر وبالشكل ده بدأت تدخل كتير من اليهود إلى بلاد فلسطين تنفيذا للوعد بالفور أمريكا كانت دايما تنادي بحق ديمقراطي من حق الشعوب أن أن تقرر مصائرها يعني كل شعب من حقه أن يقرر مصيره لكن اهتمت بمصالحها أكثر مما اهتمت بأرمينيا أو كما يقول بعض المؤرخين اهتمت بالنفط أكثر من حرية الشعوب بدأت عملية إبادة للشعب الأرمني بواسطة تركيا على الرغم من انهزامها في الحرب الكبرى لكن الدول الكبرى كانت شايفة وساكتة مش عايزة تخش معاها في نزاع وعايزة تكسب من وراها وبقى في تنافس من دول الغرب كيف انهم كل, و... كل دولة من الدول تدور على مصالحها وأصبح هناك مبدأ عملي أنه ليس في السياسة عواطف إنما مصالح ذاتية فرنسا بعد أن كانت قد احتلت كيليكيا عادت وتركتها إلى تركيا فجأة وسابت الأرمن اللي هناك العزل يصطدم بالجيش التركي كل ده من أجل مصالحها مع أنها كانت قد وعدت من قبل روسيا كانت أكثر تحضرا على الرغم من الكلام الكتير اللي قلناه ضد الحركة الشيوعية إلا إن لينين وستالين لما مسكوا الحكم في روسيا وقضوا على النظام القيصري سنة 1917 نادوا بأن من, حر من حق هذه البلاد أن تحكم نفسها وفعلا أرمينيا اللي موجودة في الشرق حكمت نفسها وروسيا ادتها الحكم الذاتي وادتها ملايين من الروبل اللي هو العملة بتاعتهم واديتها قمح واديتها سكر واديتها مواد غذائية واديتها معونة عشان تقوم بنفسها فبقى عندنا اتنين أرمينيا أرمينيا اللي في الشرق اللي تبع النظام السوفيتي ممكن نسميها أرمينيا السوفيتية أو أرمينيا الشرقية عاشت في وضع أفضل وأرمينيا الغربية اللي كانت تحت حكم تركيا قاست العذاب وزي ما قلنا ان استشهد منها مليون ونص دي ملخص لل لتقريبا الكلام اللي يجي في المرة اللي فاتت عايز النهاردة أكلمكم عن الأرمن في بلاد لبنان ما احنا عندنا اتنين كاثوليكوس للأرمن اللي هو زي البطرك عندنا كاثوليكوس في أرمينيا ناحية روسيا السوفيتية عاصمتها بريفان لكن المركز الديني الكبير في تشمايزين والأرمن اللي موجودين في لبنان يسموهم أرمن بيت كيليكيا اللي منهم الكاثوليكوس أرام اللي حضر معانا في العيد الثلاثين متكلم ازاي دول دخلوا لبنان يعني دخلوا لبنان في هجرات متتابعة لأن هم أصلا مش من هناك لكن آراء المؤرخين اختلفت في هذا الأمر فالبعض قالوا من أيام الملك دكران الثاني ملك أرمينيا لما غزا فينيقيا آه بعض من الأرمن راحوا هناك لكن الرأي ده ليس له ما يسنده كثيرا البعض قال من سنة 1700 جه رهبان كاثوليك وسكنوا في لبنان وأقاموا لكن دي برضه حاجة صغيرة لكن ال... الآراء اللي أكثر قوة إن بعد ما قامت المذبحة التركية بواسطة الفرسان الحميدية سنة 1895 ابتدى كتير من الأرمن ينزحوا من تركيا ويجوا إلى لبنان في منطقة كيليكي نحن قلنا أن في سنة 1915 هرب حوالي 250 ألف من الأرمن وبعدها هرب سنة 1909 البعض قال في القرن 13 أثر غزوات التتار والمماليك على كيليكيا وتدميرها نزح إليها ناس لكن عموما يعني نقدر نقول أن بدأ تحول الأرمن إلى كيليكيا إلى مركز الأرمن في لبنان من 1895 ل 96 ده في الأول وبعدين بعد كده في الحرب الكبرى سنة 15 بدأ الزحف التاني يجي فجم على مرات متعددة يعني نقول إن من سنة 15 لسنة 23 جت يعني أعداد كبيرة دخلت إلى قرى لبنان الشمالي ثم انتشروا في لبنان وبخاصة في أنتلياس وكيليكيا وبكفية وبعض المدن الأخرى لما الفرنسيون بقى هم المسيطرين على سوريا ولبنان في الانتدابات ما بريطانيا بقت مسؤولة عن فلسطين ومصر فرنسا بقت مسؤولة عن سوريا ولبنان بعد كده تدفقت الهجرات الجماعية وبدأ اكتذاب الأرمن إلى بلاد لبنان وتكونت لهم خيام في بيروت وتكون لهم اتحاد اسمه الاتحاد الوطني الأرمني لخدمة اللاجئين وتوفير الإقامة ليهم وتوفير الأغذية فزحفوا إلى لبنان وسوريا لهم في سوريا مائة ألف بمعاهدة لوزان وافقوا على منح الجنسية اللبنانية والجنسية السورية للأرمن الذين نزحوا إلى هناك فأصبحوا مواطنين لبنانيين ومواطنين سوريين من معاهدة لوزان وأقيمت لهم مخيمات وأحيانا بقت لهم بيوت وسكنة وتم ده بتدبير وموافقة فرنسا على اعتبار أنه ممكن تنتفع بهم سياسيا ثم الاتحاد الأرمني كون لهم أرض واسعة وبالزمن انتشروا في أرجاء لبنان وانتشروا في بيروت وفي مناطق أخرى وصاروا وطنيين يعني بقوا لبنان وطنيين لبنانيين صحيح أصلهم أرمني لكن صاروا وطنيين لبنانيين وأخذوا الجنسية اللبنانية وصار منهم أعضاء في البرلمان يعني بقى لهم ست أعضاء في البرلمان واشتركوا في كل سياسة البلد الجديد ولما أراد مستعمرو المناطق دي من الفرنسيين أنهم يخلوهم جانبهم ضد آه سياسة لبنان وقفوا ضدهم وقالوا لا وعاشوا مواطنين صالحين لبنانيين في الأول أول ما راحوا عاشوا في عزلة من جهة اللغة مختلفة ومن جهة أنهم لم يريدوا أن يتدخلوا في السياسة وبعد كده وجدوا أنهم لما يخشوا في السياسة ويشاركوا في العمل الوطني بالشكل ده يبقوا يعني بياخدوا وضعهم كمواطنين من الناحية العملية كمال جنبلاط امتدح موقفهم في لبنان انتشروا أصبح لهم نشاط في الصناعة وفي الحرف وفي الفنون وصاروا أيضا نابغين في الهندسة وفي نواحي كتير والميكانيكا وفي الطب وأنشأوا المستشفيات والمستوصفات ونبغوا في المحاماة في الهندسة المهندس الأرمني خسروف براميان تخرج على يديه 1600 في الجامعة الأمريكية ببيروت وكان من أعظم المهندسين وبنى كنائس وجوامع مستشفيات راجل كبير ودخلوا في السياسة بقى لهم نواب مشهورون وازداد تمثيلهم العددي كل ما كتروا وأصبح ليهم أنديتهم ومدارسهم وكنائسهم ومدارسهم بقوا يستخدموا فيها البرامج الحكومية زائد اللغة الأرمنية إلى جوار اللغة العربية إلى جوار الإنجليزية والفرنسية أصبح الأرثوذكس 200 ألف في لبنان ولهم 37 كنيسة والكاثوليك الأرمن 20 ألف ولهم أربع كنائس والبروتستانت الأرمن 5000 ولهم ست كنائس وأصبحت لهم صحافة في لبنان وهم قبل كده هم اللي أنشأوا الصحافة في تركيا وفي روسيا وبقت لهم أحزاب سياسية بقت لهم جرائد يومية واستوطنوا من ذلك الحين يعني نقدر نقول بالنسبة لهم يعني عمرهم في لبنان بتاع 80 سنة أو 80 وشوية غير الكرسي الموجود في أرمينيا السوفيتية موجود بقاله أزيد من 17 قرن و... وتعتبر كرسي أرمينيا السوفيتية هو الكنيسة الأم وابنتها الموجودة في كليكي لكن دلوقتي بقى كل واحد ليه كاثوليكوس خاص بيه وبقت دي كنيسة مستقلة ودي كنيسة مستقلة وما أصبحتش الكنيسة في كيليكيا في لبنان تابعة للكنيسة في تشمايزين أو بريفان أو في المنطقة السوفيتية بل لما تنيح الكاثوليكوس كاراكين في أرمينيا السوفيتية الذي قام برسامته الكاثوليكوس أرام اللي موجود في كيليكيا في لبنان ولكن مع ذلك الكنيسة الأرمنية السوفيتية تعتبر نفسها الكنيسة الأم اللي هي في أرمينيا أنا زرت أرمينيا في أكتوبر 72 وزرت كيليكيا في لبنان سنة أكتوبر 42 برضه كان رئيس الكنيسة في أرمينيا السوفيتية هو فاسكين الأول ورئيس الكنيسة في لبنان هو خورين الأول وبعدين آه، اتغيرت الأحوال خورين الأول كان هو في كيليكي هقول لكم التطور لغاية لما جه الآرام الكاثوليكوس آرام لما زرت آه، أرمينيا آه، الكنيسة الأرمنية في كيليكيا في لبنان كان الكاثوليكوس هو خورين الأول وكان المطران سيركسيان سيركسيان مطران على أنتلياس وبعدين المطران سيركني- سيركسيان نقلوه بقى مطران في طهران وبعدين نقلوه بقى مطران في الولايات المتحدة في أمريكا لما زرت أمريكا سنة 77 كان هو المطران في نيويورك سنة 77 بعدين رجعوه من أمريكا بقى الكو كاثوليكوس يعني مشترك مع الكاثوليكوس خورين في أرمينيا وبعدين لما تنيح خورين بقى هو كاثوليكوس على الكنيسة الأرمنية في لبنان وبعدين لما تنيح فاسكين اللي في أرمينيا السوفيتية نقلوه وبقى اسمه كراكين الأول في أرمينيا يعني شوفوا اتنقل فين من أنتلياس إلى طهران إلى أمريكا إلى بقى كو كاثوليكوس شريك للكاثوليكوس إلى كاثوليكوس في لبنان إلى كاثوليكوس في أرمينيا إلى النياح يعني آه، عندنا لو اتنقل أسقف تقوم الدنيا وتطبل وتزمر وما تقعدش تاني ومقالات في الجرايد وفي الصحف وفي المجلات ومنشورات وحاجة ما فيش حاجة صعبة هذه أرمانية أبقى أديكم بعدين حاجة عن آه، الكنيسة السوريانية